الكلام تمهيد عشان ايه؟ عشان المسألة تقترب من هذا. آه قصة عيسى عليه السلام معروفة في القرآن لذلك يعني تجاوزناها لكن حنقف عند فقرة منها في سورة آل عمران. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا لها من امرأة مسددة في الدعاء تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا يعني ماليش مصلحة فيه لا أنا عايز الولد يبقى العكاز بتاعي ولا يبقى نظري إذا ضعف نظري ولا لما أكبر يصرف علي ولا لما أمرض يحملني مش عايز الولد كده أبدا محررا من أي مصلحة وده الموافق للنذر لأن النذر لا يكون إلا لله محضا النذر لا يكون إلا لله محضا عبادة محضة فتقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى كان نفسها يبقى ولد ليه لأن الرجال هم الذين يقومون بعبء نشر الدين ونقله المرأة الحرة مخبأة ما تظهرش على حد طب الدعوة دي عايزة مجابهات وإقناعات ومثاورات ويجروا وراك وتهرب منهم والكلام ده وبهدلوك وتبهدل فيهم طب دي النساء مش دي مش سكة النساء إنما خلقت لتكون مخبأة فمعروف إن الرجل هو الذي يقوم بهذا العلم فلأنها نذرت ما في بطنها لله ولا يقوم لله على الوجه الأكمل كما يريد إلا رجل من عبء نشر الدعوة وكده وطبعا ليس هذا حقا من أقدار النساء لأن المرأة لها دور لا يستطيعه الرجل لكن يفهم من كلامها انها كانت تتمنى ان يكون ذكرا ولذلك قالت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذك واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فربنا سبحانه وتعالى قال فتقبلها ربها بقبول حسن يا سلام تقبلها الملك شوف لما الملك الكبير المتعال ينظر إلى عبد من عبيده نظرة رضا وقبول نظرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا فتقبلها ربها بقبول حسن ومن علامة القبول الحسن قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخته الشيطان يوم يولد لذلك يستهل صارخا غري غير مريم وابنها الولد وهو بيتولد بينزل يفرط اوعى تقول لان الدكتور مسك زوره ولا ضغط على دماغه ولا كلام ده ولا جعان لا هو صرخ لان الشيطان اداله جهد زغده كده وهو نازل واخد بالك ادي معنى نفسه شوف يا اخي العداوه المتاصله يعني ده لا له سن مسقع ولا يد مطبش ولسه ما عملش حاجه خالص طب سيبه سيبه لحد ما يكبر شويه ويعقل بقى و... ويملك امر نفسه وبعدين يبتدوا يشتغلوا مع بعض لكن وهو نازل من شده العداوه لا يتمالك نفسه ينخصه ونفسه فاول ما ينخصه يستهل صارخا إلا مريم وابنها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولا راد لما أراد الله في بعض صحف بني إسرائيل أن أن الشيطان سئل هل أحببت أحدا من بني آدم رغما عنك حبيته غصب عنك قال نعم موت لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني حبيته غصب عنك ألقيت عليك محبة مني اللي يشوفك يحبك على طول مرغم شوف كلمة ألقيت عليك محبة مني كأني ألقى عليه رداء ألقى عليه إزار فشمله كله إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن احنا نفهم القصة دي أننا ينبغي والنساء على وجه الخصوص ينبغي على المرأة أيضا أن تسلك مسلك ابنة عمران تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وتكون صادقة النية في النذر لا تكذب على الله حتى يتقبل الله عز وجل ولدها يطلع الولد لله رب العالمين مالكش فيه مصلحة الولد الفاسد لا يلتحق به مش ابنك برغم ان اسمه في البطاقة منسوب لك وفي كل التعاملات الورقية في الدنيا منسوب لك لكنه ليس من أهلك كما قال الله عز وجل لنوح وقال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل عمل غير صالح قراءة أخرى إنه عمل غير صالح يعني أنت عارف لو أنت ربيت بغي كنت ركبت وانتفعت بظهره في الدنيا لكن الولد الفاسد ده انت لا بتنتفع بيه لا في الدنيا ولا في الاخره يا ريتك ربيت ده كنت انتفعت بيه لكن الولد ده يطلع قاطع طريق يطلع لص يمشي المسروق منه يدعي عليه وعلى ابوه ويلعنوه ويلعنوا ابوه والولد الصالح يجلب الرحمة عليه وعلى والديه الله يرحمك الله يرحم والديك يبقى الولد امتداد للوالد لا يكون الامتداد الا الامتداد الصالح فاحنا نستفيد من هنا ان المراه او الرجل ينذر ما في بطن ما في بطن المراه لله سبحانه وتعالى يطلع الولد بعد كده مهندس يطلع طبيب يطلع تاجر لكن سيكون لله سبحانه وتعالى صدق الرجاء في الله عز وجل يريح القلب تعرف الرجاء ثلاث أقسام قسمان محمودان وقسم مذموم القسم المحمود أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله ده محمود القسم الثاني إذا أذنبت فإنك تتوب إلى الله ترجو رضوان الله وترجو توبته عليه فهذا قسم محمود القسم الثالث المذموم أن ترجو الجنة وتنام لا تعمل لها وده التمني المذموم فالرجاء يريح القلب لما ترجو ربك سبحانه وتعالى وتعلم أن رحمته وسعت كل شيء ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء ذنبك يطلع ايه يعني كفر بالله ارجع عنه يتوب عليه ادي ذنبك مهما عظم ذنبك فهو شيء بالنهاية ورحمة الله وسعت كل شيء ولما تتفقه صحيح القصص النبوي وتقرأ قصص القرآن تجد أن الذي جعل الأنبياء يصبرون والأولياء من أتباع الأنبياء يخبرون على الأذى هو الرجاء أن الله لن يسلمه ولن يخذله ولو ظنوا طرفة عين أن الله خاذلهم لانهزموا لأن بأس الأعداء في الغالب أعظم من بأس وأقوى من بأس المستضعفين فواحد مستضعف يغلب القوة الجماعة زي زي الآن إحنا أمة بتعيش على هامش الأرض رغيف الخبز لا نملكه رغيف الخبز لا نملكه يعني قرأت جريدة الأهرام من حوالي سبع سنوات إن السعودية جربت انها تزرع الخمر في الصحراء وحاولت امريكا بشتى الاغراءات انها تقنعها هنديك قد ايه ببلاش ببلاش اهو وبلاش تكلفي نفسك وتزرعي الكلام ده فابوا عليهم وزرع مسحت دمعة فطرت من عيني لما قرأت أن مصر كانت من أوائل الدول المستحقة لصدقات القمع السعودية واحنا عندنا النيل نهر الكبير واحنا أساتذة الزراعة طول عمرنا يعيرونا باننا بلد زراعة اخيه عليكم بلد زراعة فحبينا نتخلص من الزراعة ونقول لا احنا مش فلاحين احنا ولاد ناس وحبينا نعمل الصناعة لحد الآن مش عارفين نصنع عربية مئة بالمئة خالصة لنا طب كل شغلنا ايه بنقفل ها نقفل مراوح نقفل غسالات واخد بالك مقفلين من يوم واحنا مقفلين بس ما ان احنا بادئين مع اليابان سنة 1945 يوم بيوم يوم بيوم وشوف كيف وصل هؤلاء الناس وكيف نزلنا الى القاع كيف نزلنا الى القاع فسيبنا الزراعه قالوا لنا يا اخيه يا فلاحين قلنا لا احنا مش فلاحين ده احنا اولاد ناس وهنعمل آه، صناعه لا فلاحنا هنا ولا هنا ومرت الايام واصبحنا مستحقين لصدقات القمح من السعوديه واصبحنا الان بياتينا الدقيق من من عدونا كان الاول بيجي كل ثلاث شهور يعني تيجي صفقة القمح مثلا تكفينا ثلاث شهور فقال لك ثلاث شهور ممكن لو حد يعمل راجل يجيب ثلاث شهور مستغني عني فممكن أي حد يديله مدد لا ده أنا بقى اديها له كل أسبوع بحيث ما يعرفش يتفلفص ولا يروح يمين ولا شمال العيش هيتجمع هيخلص قال له ال- الباخرة جاية وراك يبقى أنا مش هقدر أقول بم بم ها لا بم ولا بمجم مش هقول حاجه خالص ليه؟ لان كل اسبوع تاتيني صفقه القمح فيبقى عدوي ملك بطنه احنا قمنا عايشين على هامش الدنيا امس كنت في السفاره الامريكيه وانا ذاهب مرغم كانني ذاهب لضرب العنق يعني هذا ال- اللقاء الذي حدث امس بقالي خمس سنوات واجله مش عايز اروح في مؤتمر هناك ويعني اخواني ناشدوني بالله ان انا اذهب، ذهبت مره واحده سنه 93 والله يا اخوانا انا ما جربت الكره ولا احسست ان الكره له جرم في قلبي الا بعد ما دخلت البلد دي. يعني انا حاسس كده لو انا تحت صدري كده ومسكت قلبي همسك الكره بايدي للبلد دي. مش قادر بقالي خمس سنوات مش قادر كل ما اروح اتفرج كان في جن بيشدني لورا. كاني مسحور مش عارف اروح ذهبت ذهبت ذهبت امس وبعدين وانا بقرا الجرايد لقيت بقى الاستعداد لضرب العراق دم اتحرق امبارح دم اتحرق واتيت امس في المحاضره بتاع شرح البخاري وانا مكتئب غايه الاكتئاب وحتى طلبت من آه، الشيخ الفاضل الشيخ سيد حسين إنه يعطي المحاضره آه، ب- بدلي رفض لاني مش عارف اتكلم من الغم اول ما جلست على الكرسي وتصفحت وجوهكم عاد لي الامل وعرفت ان هذه الامه الله عز وجل هو الذي يكلاها احنا ضعاف صحيح لكن الله ناصرنا لصدق رجائنا في الله لا نملك غير ربنا عز وجل هو ناصرنا تبارك وتعالى فنحن أمة مستضعفة أولى أن نجرد الرجاء لله احنا في مرحلة تاريخية حاسمة في حياة أمتنا نحتاج إلى الله عز وجل في كل طرفة عين وما دونها وكلما صدق رجاؤنا في الله بتحقيق العبودية له بألا يعتمد القلب إلا عليه نصرنا وفي قصة مشهورة معروفة لديكم إن شاء الله وفيها تحقق هذا المعنى أيضا صدق الرجاء في الله وهي شبيهة بحالنا الآن ونحن نصارع معسكرات الشرق والغرب قصة الساحر والغلام حديث صهيب الرومي الذي رواه مسلم في صحيحه قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام نجيب أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه فجاءوا له بغلام نجيب عليه علامات النجابة والذكاء شاب موهوب بدأ الساحر يعلمه آه الساحر هذا كان في هذه المملكة يساوي المخابرات في دنيا الناس اليوم الأصابع بتلعب بتعرف زي مسرح العرائس تلاقي ايه العروس عماله تعمل ايديها كده وما تعرفش مين اللي بيحركها اللي بيحركها ورا بشويه خيط وبتاع وبتاع يرفع الايد وينزل ايده والكلام ده فالغلام البيت هنا وبيت الساحر هنا وهو ماشي في الطريق وجد صومعة راهب مر عليه في يوم من الأيام الحق بينور الوجه تجد الرجل صاحب الحق وجهه منور انت عارف ايه اللي بينور الوجه العين العين لها لمعان القلب يبصره عشان كده لما واحد يضحك ضحكه مش من قلبه تقول بيضحك ضحكه فخره ليه عينه ما بتلمعش مطفيه الحسود تلاقي عينه مطفيه ما تديش ضي ابدا انما الواحد لما يفرح تلاقي عينه بتلمع لمعان كده انت تحس بيه لما العين تشرق تلمع كده ويكون الضحكه من القلب للوجه ينور على طول شوف كعب بن مالك في حديث تخلفه عن غزوه تبوك لما نزلت توبه كعب وكعب ده بقى للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان زعلان من كعب قبل كده ما كانش بيرد عليه السلام المهم كعب قال فلما دخلت المسجد تلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابشر بخير يوم طلعت عليه الشمس مذ ولدتك امك قال كعب وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر اهو ده بقى اللمعان يلمع العين تلمع الوش ينور على طول بخلاف ما اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضوبا غضبان وشه يحمر كانما فقئ في وجهه حب الرمان فالوجه بينور بضي العين لكن الوجه مرآة القلب قلب مسرور والسمع عن القلب رد ينور كذلك الحق ينضح على الوجه على طول زي الملايين الولد راح للساحر لقى وشه مطفي وعينيه صفرة وحالته تغم يمر على الراهب يلاقي سكينة ووقار وهدوء وعلامات الرضا بتنطق على أسارير الراهب فمال قلبه إلى الراهب طب يسمع الكلام لا الكلام حلو جاي على مستوى القلب يريح الثاني بيقول له طلاسم وحاجات كده داخله في بعضها وكله دسائس ومكايد واعمل كذا وخلي كذا واوعى حد يشوفك ها اعملها من ورا ظهره اوعى يشوفك ويكشفك ويعرف الملعون لا الكلام كله ماشي على النظام ده والثاني بيقول له الله عز وجل خالق السماوات والارض بتاع لا فرق فيه فبدا الولد لما بيسمع بقى كلام الراجل يستريح له فينسى نفسه زدني زدني ينسى نفسه فيبص كده ليه اتاخر يطلع جري على الساحر اللي منطوع بقاله ساعه مستنيه اول ما يجي الساحر موضب له الفلقه بقى يديله العلقه المتينه انت ليه اتاخرت وبتاع وبعدين في نفس الوقت يديله المحاضره الواد يروح على البيت يقولوا له انت ايه اللي اخرك وينصبوا له الفلقه ويديله برضه علقه انت ايه اللي اخرك فمضروب هنا وهناك فقال له الراهب قال له انا باخد علقه هنا واخد علقه هنا اعمل ايه قال له اذا حبسك الساحر إذا إذا تأخرت على الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا تأخرت على أهلي فقل حبسني الساحر. الساحر هو اللي أخرني. المهم فضلت المسألة ماشية. تفاصيل القصة أنتم تعرفونها لكنني أهي يعني أقول هذه القصة مرة أخرى باستعجال لأصل إلى ما أريد من الرجاء وكيف كان الرجاء صادقا هو ده التمهيد انك انت تعيش معي قصة هذا الغلام المهم ان الغلام في يوم من الايام طلع اسد كما عند الترمذي من رواية معمر بن راشد اسد طلع على الناس وقام واقف في السجن فقطع على الناس معايشهم لا عارفين يروح المتاجر ولا عارفين يروح المزارع ولا الكلام الملك بعت للساحر قال له اتصرف اتصرف يعني اتصرف هي كلمة واحدة حتى لو ما كانش في إمكانه اتصرف برضه آه، حدثني بعض المهندسين في شركة فولكس فاجن الألمانية لما آه، قال لي إن العربية الخنفسة دي الصغيرة دي آه، وموتورها خلفي آه، بتشتغل بتبريد الهواء فقط مش تبريد المية كمان وما بتتخنش عربية كفاءة 10 على 10 فقال لي إن هتلر جاب المهندسين انت عارف هتلر دول ما كانش بيرحم حد كان بيشوي في الافران دخله الفرن يشوي على طول جاب المهندسين وقال لهم انا عايز عربيه صحراويه مش عايز ميه عايز عربيه تحتاج ميه اتصرف هو اتصرف يعني لازم يتصرف اجتمعوا كلهم مرعوبين عايزين العربيه على المواصفات المطلوبه وفي الاخر طلعوا بالسياره دي اللي بيسموها السياره المعجزه اياميها يعني ولا زالت السياره دي تعمل بكفاءه كبيره حتى الان المهم قال له اتصرف الاسد ده لازم يتساوي طيب الساحر كبير وخلاص وعجوز و... فقال للغلام تعالى يا ابني روح على الايه على الاسد ده اعمل له اي حاجه اصرفه الغلام امسك بحجر وقال اليوم اعلم اامر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر الساحر وتحس من كلامه انه كانه بيقول يا رب يكون امر الراهب احب عشان قدم الراهب في الذكر ها كان ممكن يقول اليوم اعلم امر الساحر ابغض الى الله من امر الراهب كان ممكن كده بس هو نفسه كانه عايز يقول يا رب يكون امر الراهب احب وهو نفسه في علامه ليطمئن قلبه نفسه يرى آية علامة عشان يبقى كده أتاه اليقين وأمسك بحجر وقذف الأسد بهذا الحجر فأرداه قتيلا حينئذ عرف وأتته الآية أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الساعة خلاص الغلام أول ما قتل الأسد بقى الناس طيرت سمعة الغلام يا للغلام وبراعة الغلام وطبعا كل واحد بيجيب قصص من عنده زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في حكايه القصاص والكلام ده وكيف ان الناس يزيدون في الاخبار يعني ده واحد مثلا جاء القاهرة الكبرى واتمثل في المحفظة بتاعته وراح هناك العزبة سألوه ايه اخبار مصر ام الدنيا يقول كلهم حرامية مع ان لم يسرقه الا رجل واحد لكن ليه قال كلهم حرامية الاطلاقات دي موجودة عند الناس الناس عندها نظام الاطلاق حكاية الاطلاقات دي والمبالغات المهم الغلام صيته انتشر في كل مكان وصار يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادوار فالغلام بعد ما قتل الاسد قام رايح للراهب فدخل عليه وحكى له ما جرى قال اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي احنا ما نعرفش بعض ها ما نعرفش بعض كل واحد تحال مهما ينفخوك يضربوك ما عرفوش خلاص دي وصيه مين وصية الراهب للغلام قال له إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليك الغلام بقى صار بقى يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء كان فيه جليس للملك كان قد عمي فلما علم ان الغلام بيداوي الناس من سائر الادواء قام واخد شويه هدايا عظيمه وراح وقال له ما ها هنا لك اجمع كل الهدايا اللي شايفها دي بتاعتك ان انت شفيتني فقال له الغلام اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى فان امنت به دعوته فشفاك شوف بقى لما يكون واحد بيبلغ عن الله ينبغي ان يكون دقيقا في كلامه عن الله عشان الناس ما تخلصش ما يقولوش اه تعالى وانا اشفيك فيتصور المريض ان هو اللي بيشفيه لا انا كل مالي الدعاء انما الشافي هو الله المعافي هو الله سبحانه وتعالى فقال له العبارة بهذا الوضوح هذا التفصيل إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت به دعوته فشفاك الغلام استغل حاجة المريض عشان كده احنا بنقول للأطباء استغلوا حاجة المرضى المريض بيبقى جاي للطبيب وفاكر ان الطبيب هو صاحب الكلمة الأخيرة ويبص لشفايفه كده هيقول إعدام ولا في أمل واخد بالك إذا قال له يا جماعة وكلوه بقى اللي نفسه فيه خلاص بقى يا أخويا ياكل بقى اللي نفسه فيه خلاص إذا قال الكلمتين دول الناس كلها بتاخد كلام الطبيب مصدق وإن هو فعلا خلاص ما فيش في حياته غير يوم يومين شهر شهرين ولا الكلام ده واخد بالك فالمريض جاء لك بداع عضال لف على أطباء الدنيا وعايز كلمة منك فانت بقى لما تذكره بالله وتعرفه ان الله عز وجل هو الذي يرفع العله وتستغل حاجه المريض ده فقه عالي في الدعوه. آه في واحد صحفي مات هو اخر مقال كتبه بعدها اتعمى وفضل اعمى كده فتره طويله وكان معروف بانه محارب للصحوه اخر مقال كتبه كان في جريدة اسمها نصر الفتاة واتقفلت بعدين. واخد بالك؟ قال إن الصحوة أنتوا ما تخافوش منها. هؤلاء لا يشكلون النصف في المئة. لا يشكلون النصف في المئة. وبعدين التزامهم مدخول، يعني مش التزام حقيقي، لما الضغوط الاقتصادية نزلت عليهم ولقوا نفسهم فقراء وبتبكوا التراب ومش لاقيين ياكلوا رجعوا لربنا فده رجوع أي كلام المفروض كان يرجعوا لربنا من غير حاجة وده إنسان جاهل هذا إنسان جاهل لأن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالخير والشر لعلهم يرجعون إليه يديله المصيبة يقوم يقول يا رب ويرجع إليه وتكون المصيبة دي بوابة الخير له لولا أن الله ابتلاه ما رجع إليه فيه بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم بعض الناس كده فقال ما يهمكمش منهم لأن الناس دول مصلحنجية وعايزين يروحوا لربنا عشان يأكلهم ها عشان يأكلهم يعني فما رجعوش لربنا من قلوبهم لا استغل حاجة الناس في الدعوة إلى الله ده فقه عالي هو فهم المؤلفة قلوبهم قلوبهم ده مش استغلال لهم قال له اسلم وانا اديك قرشين خلاص السهم ده قائم حتى الآن لم يلغى السهم ده قائم حتى الآن تألف الناس بأموال الزكوات واحنا بنقول لإدارات المساجد اللي عمالين يصرفوا نهر الاموال كانوا بيحرسوا في البحر يجي الولد اليتيم هو يمضي عليه يمضي في الاوراق عشان الشؤون الاجتماعيه لما تيجي تلاقي ياخد 10 جنيه يمضي يا ولد يطلع له يشتري بقى علبه سجاير ويشتري بقى مش عارف ايه بانجو وحشيش والكلام ده لا لازم المساجد يكون فيها ناس محتسبين لله عز وجل يتابعوا الايتام دول حسبه لله كل واحد ياخد منطقته بيت بيتين ثلاثة أربعة خمسة ويذهب لهذا البيت ويراقب وبأمانة يرفع التقرير لإدارة المسجد. اه ان السيدة دي لما أخذت الفلوس لما لم تلبس الخمار. الأولاد لسه عمالين يلعبوا كوتشينة ودومينو ومش عارف ايه الكلام ده يلعبوا كورة ما بيصلوش. الأولاد يحفظون القرآن. ساعتها نقوم مانعين الفلوس عن الأسرة دي. هي خلاص الأسرة دي يعني كيفت أمورها على ال 30 40 جنيه اللي بيجي، أول ما يتقطع يا جماعة ليه؟ أصل أنت مش لابس الخمار. الاولاد ما بيصلوش في المسجد ما يشوفهمش خلاص والله هلبس خمار ونودي الاولاد برضه مش مانع بس رجعوا الفلوس خلاص يبقى انا كده استغليت حاجة الناس ال 40 جنيه وارجعتهم الى الله ما هو ده داخل في سهم المؤلفة قلوبهم ايضا فاستغلال حاجات الناس مبدأ اسلامي اصيل فالرجل اعمى وجاي للغلام عايز يرجع له بصره وجايب له هدايا كمان لان الهديه بتسل سخيمه الصدر وتدق العنق يعني اول واحد يجيب لك هديه ما تعرفش تقول له لا اي واحد يعمل معاك دق الذوق برضه ما تعرفش تقول له لا في في ناس برضه بياعين لكنهم مكره والله لازم تاخد طيب هات 20 جنيه بس وتلاقيه بخمسة جنيه يبقى دمك محروق مش عارف تقول له لا بخمسة جنيه يا راجل ده انت لسه بتعزوا على بعض ويقول لك قبل يقول له لا والله وبتاع فيقوم تقوم واخد المقلب وماشي 20 جنيه وانت اه متغيظ عليه طب بالك فهو بيشدك في الشبكه كده وقعك فيها بحيث انك انت ما تعرفش تطلع منها عمل معاك ده الاحسان الاحسان ده ايه؟ او فريادي احسان بالكلام طب بالك لا والله وبتاع وازاي الكلام ده وانت اول مره تجيلنا وبتاع وما وما قمناش معاك باي واجب قبل كده وبتاع كده عيب عليك واخد بالك عمل معاك احسان ولو بالكلام الاحسان معروف انه بيكسر العنق بعد ما واحد يحسن اليه ما يعرفش يسيء اليه الا اذا كان لئيما ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا صدري وتدق العنق يعني اول واحد يجيب لك هديه ما تعرفش تقول له لا اي واحد يعمل معاك دق الذوق برضه ما تعرفش تقول له لا في في ناس برضه بياعين لكنهم مكره والله لازم تاخد طيب هات 20 جنيه بس وتلاقيه بخمسة جنيه يبقى دمك محروق مش عارف تقول له لا ده 5 جنيه يا راجل ده انت لسه بتعزوا على بعض يقول لك قبل يقول له لا والله وبتاع فيقوم تقوم واخد المقلب وماشي 20 جنيه وانت اه متغيظ عليه واخد بالك فهو بيشدك في الشبكه كده ووقعك فيها بحيث انك انت ما تعرفش تطلع منها عمل معاك ده الاحسان الاحسان ده ايه؟ اهو فريادي احسان بالكلام واخد بالك؟ لا والله وبتاع وازاي الكلام ده وانت اول مره تجيلنا وبتاع وما وما قمناش معاك باي واجب قبل كده وبتاع كده عيب عليك واخد بالك؟ عمل معاك احسان ولو بالكلام، الاحسان معروف انه بيكسر العنق بعد واحد يحسن اليه ما يعرفش يسيء اليه الا اذا كان لئيما. ان انت اكرمت الكريم مددته وان انت اكرمت اللئيم تمردا. لا يرد الصنيعة إلا لئيم لكن لو كريم ويستحي أقل فعل إحسان معاه يجيب نتيجة فالرجل قال له إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت به دعوته فكفاك فده أعمى ومحتاج يرجع له بطل يبقى داعية الإيمان عنده ملحة فالرجل لم يتردد على الإطلاق وآمن آمن يا ربنا سبحانه فرد عليه بصره كان بيدخل على الملك قبل كده واحد شده من هنا وعكاز من هنا واحد بيسحبه من هنا والكلام ده واذا به يدخل على الملك وحده فالملك اول ما شاف داخل لوحده كده قال من رد عليك بصرك الراجل برضه مش فقيه مش فقيه في الدعوة وقام مديهاله لطش كده في وشه ربي طب ده واحد كافر بالله العظيم ولسه ما يعرفش اي حاجه ها لكن الله عز وجل إذا أراد إذا أراد شيئا هي أسبابه ربي فقال له أولك رب غيري طب ده أنا ما رد ما رجعتلاش بصرك واخد بالك بيفكرني مرة بواحد طالب أزهري كتب لي رسالة كان طالع من الامتحان الظاهر ما حلش في الامتحان فكان زهقان ويائس فعايز يفش غيره بحد المهم ما لقاش الا العبد الفقير يفش غيره فيه فكتب الرساله على ثلاث ورقات من اوراق الاسئله على الظهر بتاعها كتبها لي كده ايه في الباب بقول لي يا عم ايوه يا سيدي كل يوم بتغير عربيه وبتاكل كباب وكفته مع ان انا ما عزمتوش ولا مره ها كان هذا الغلام انا ما عزمتوش ولا مره عشان يعرف تاكل كباب وكفته وبتاع كان ناقص شويه يقول جفانيه حافظنا الهباب واخد بالك فهو بيقول له انا انا ما رجعتلكش بصرك انا ولك رب غيري قال برضه مديها له على طول قال له الله ربي وربك رب العالمين اما علقه واخد بالك مين بقى اللي اداك مبادئ وبذرة التصرف عايز اعرفها طب احنا اصحابه كنا بنضحك امبارح وكنت بضحكك وكنت بتقول لي وبقول لك والكلام ده لا الكرسي يلغي الأخوة يبقوا أخوات لحد ما يوصلوا للكرسي أو الأمين والمأمون قتلوا بعض واحد قتل أخوه والإخوات أهم أو إحنا لسه عايشين في عملية قطر أهو واخد بالك الولد قلب الكرسي وقعد عليه وودى بوس وقف خلاص كده فالكرسي هذا بيقطع الأرحام والدنيا على طول كلها بتقطع الأحرار فما عندوش بقى حتة وفاء ولا الكلام ده توصل للكرسي على طول علقوا على طول قول لي مين اللي قال لك الكلام ده فقال الغلام فجاب الغلام ملك ذكي وبرضه ما ادهلوش كده حب يلف عليه قال له بني قد بلغ من سحرك ما أرى تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء ما رضاش يقول له حتة جليس الملك وإنه دخل وعملت فيه كذا وكذا علشان الولد ما يكشش ويخبي واخد بالك قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى قال له أولك رب غيري قال له الله ربي وربك ورب العالمين فعذبه فلا زال يعذبه حتى دل على الله ليه لان بتنفكك العزائم كان ممكن وهو مستريح يظن ان هو هيثبت لو قطعوه حكم لكن مع اول صريحه يقول فين الالم امضي بعدين ايه انا اللي فجرت وانا اللي عملت ولا خليت ولا سويت وانا اللي عملت عصابه وكل العمليات الارهابيه اللي حصلت انا اللي عملتها تريحوني ها ريحوني من هذا العذاب ما انا اعترضت ما اعترضتش هتلبسني خلاص انا يبقى ايه انا اللي عملت بينفسخ عزم قلبه لا يتحمل فيبقى الغلام لم يخن الراهب في وصيته لما الراهب قال يا بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي الراهب ما كانش جبان ما كانش جبان انما كان كان رجلا يمشي مع الشرع تعرف ان لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه تروحش ترمي نفسك في البلاء بل ينبغي ان تتوقى البلاء ما امكنك ذلك ومن الادله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو مع ان لقاء العدو يساوي الجهاد والجهاد ذروه سنام الاسلام والجهاد يبقى فيه القتل اللي هو اعلى الدرجات ومع ذلك قال لك لا تتمنوا لقاء العدو ليه ما تعرفش اللي يحصل لك لقاء العدو لا شك انه بلاء برغم الدرجات الكبيره اللي التي حصل فيه لكن بلاء على اي حال فلا تتمنوا لقاء العدو يعني كنا زمان لما اخواننا كانوا يعني يستخدمون العنف والضرب والكلام ده في تغيير المناكير كنا نقول يا اخواننا ليس لك الا الرفق لأنك بلا شوكة بلا شوكة وليس لك إلا الرفق فكان بعضهم من شدة الحرارة والحماس يقول يا أخي روحوا البسوا طرح ها روحوا البسوا طرح والنهارده لو كل الناس عرفت ان الواحد اللي يعمل منكر ياخد علقه الناس كلها بتكش فكان الافراح اي فرح ياخدوه يقوموا داخلين عليه هاجمين عليه ضاربين علقه ومدغدغين المش عارف ايه والبتاع واللمبات ايه اللي جرى؟ كان اي واحد يحب يعمل فرح يقوم رايح اسم الشرطه المطلوب ايه؟ عربيتين امن مركزي علشان عايز اجيب رقاص. واخد بالك؟ وعايز اعمل فرح. فاصبحت المناكير تحمى بقوه الدوله ولم يكن ذلك قبل ذلك. لم يكن ذلك قبل ذلك صار المنكر بيحمى بالقوة كان ممكن نوصل للناس دول قبل ما يعملوا الفرح ونرقص قلوبهم ونكلمهم كده بالذوق الكلام ده ممكن يجيب نتيجة إن لم نزل المنكر بالكلية أزلنا بعضه أو جلة محلات الفيديو يحرقوها والكلام طب بتهت ولا أناها ولا كان عنده 100 شريط قال يا ريت كان عندي 10000 هو عارف ايه اللي اتحرق فعوضوه من الاموال العامه وجابوا شرطي قاعد على الباب كنت ممكن انا ادخل للراجل اقول له اتق الله وبتاعه وغير النشاط وساعدك واروح واجي عليه دلوقتي قبل ما ادخل بطاقتك وانت مين ومين ورايح فين وجاي ليه ويعمل فين وجيم وياخد بيانات ويرفع التقرير عشان لو حصل حاجه نجيب صاحبنا ده ما معهوش بطاقه مش هيدخل المحل واخد بالك او يقلنا تجربة احنا الصعيد مثلا والصعيدة رجال وهم اقرب الناس تهيئة لحمل هذا الدين ليه عنده عاطفة جياشة جاهزة والعادات والتقاليد والتستر والكلام ده كله موجود عندهم بالاضافة لانهم رجال صح ولذلك طلعت النكت كلها على الصعايدة مش على وجه واحد ليه علشان الواحد يتبرأ انه يكون صعيد يبقى كأنها عورة كل النكت طالعة مرة واحد صعيدي مرة واحد صعيدي مرة واحد صعيدي ليه القصد منها قتل النخوة قتل النخوة فكان هذا العب كله من الجيزة لحد أسوان مهيأ عشر على عشر انه يحمل الدعوة وتنتشر في الربوع والنجوع الان لما تدخل الصعيد لا ترى لحية ولا نقابا ليه ليه يا جماعة ما هو بسبب الارتجاء ده بسبب الارتجاء ابن كثير رحمه الله قال في كتاب البداية والنهاية ان كل ان الشر الذي وضع في هذه الامة كان سبب الخروج عن الحكام قال ولم تنجح محاولة قط لكن كان فيها دماء كالأنهار النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء كان ممكن يعمل شيء شبيه بالمافيا كده يقول لي أنت عليك أبو لهب وأنت أبو جهل وأنت مش عارف شهادة بن ربيعة وأنت عارف بن ربيعة خلصوا عليهم الليل والصحابة ما كانوش خلصوا عليهم ده كانوا يقتلون قتلا لكن ما هو ما هي الثمرة؟ اخر واحد في الجزيره العربيه اللي بيفكر يسلم اول ما يلاقي نازل ذبح فيهم يقول الحمد لله انا ما رحتش ليه كان هيلتحق بهؤلاء القتلى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الرجل منافقا معلوم النفاق ولا يقتل زي عبد الله بن ابي بن سلول يقول معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فالفرق ما بين الشجاعه والتهور شعر المسألة تحتاج إلى عقل وصبر عشان يصبر على المر صح الإنسان بيحترق فعلا يحترق لكن لابد له من الصبر لابد له من الصبر فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره هو ده كان أمر الله للمؤمنين في مكة وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن يعني كان ممنوع قبل كده ثم أذن لحد ما دخلوا الفرن بتاع البلاء والابتلاء وبقوا رجاله طلع قال له حارب بقى ليه لن ينهزم ولن تنكسر شوكته ان رباه دخلوا الفرن بتاع البلاء انت عارف الذهب لو طلعته من باطن الارض وعرضته في الاسواق ما يسويش حاجه لكن بنجيب الذهب وندخله في الافران النار تحرق القصدير والمنجنيد والبتاع ويبقى الذهب يزداد لمعانا المؤمن كده يدخل فرن الابتلاء يحترق بقى الرياء والسمعة والجبن والبتاع ويبقى المؤمن خالصا نزقه بقى على العدو يصبر قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين النفع والشهادة فالراهب لما قال له إن ابتليت فلا تدل علي كان محقا ودي قاعدة شرعية وليس جبنا منهم اللي هو ما يصبرش نفسه لكن إذا وقع أمر الله كان عليه أن يصبر ما يقدرش يرمي نفسه لكن يستتر ويدفع البلاء فإن وقع امرؤات عليه أن يصبر المهم أن الغلام دل عليه جيء به هي كلمة ونص ارجع عن دينك قال لك لأني درأت الأفعى واللي زي ده ما يتركش دينه أبدا أبدا ليه؟ لأنه رجل متحقق بدينه قال لك ده ما فيش أي ثمرة للمساومات معاه ارجع ونديك كذا ونديك كذا لا قال لك الحل الوحيد نقتله كلمه ونص ارجع عن دينك قال له لا قام جايب المنشار ونشره نصين قال عليه الصلاه والسلام حتى سقط شقاه وهو ثابت بعض الناس يقول لك يا صابر المنشار في الجمجمه بتاعته عمالين ينشروا الراجل لا يا اخي من تمام لطف الله عز وجل الا يسلم اولياءه الى اعدائه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرض بس هو ده اللي بيحس بيه وربنا بيرفع عنه البلاء هو يعذبه كمان وهو ثابت لا بيرفع عنه البلاء ما يحسش بحاجة واخد بالك وهو أول كربجين ثلاثة وجسمك يسخن ما تحسش بالباقي يعني انت مثلا بتلاقي مثلا الراجل ايه اللي هو مثلا وده اللي يعرفه الارياف جماعه الارياف فلاحين يعرفوا الكلام ده عمال يحش برسيم ويحش بقى ايه الرز والبتاع وسخن كده يقوم المنجل يجي مطير صبعه ما يحسش ابدا ان صبعه اتقطع وشغال هنا بقى في القاهره لعبه كوره في الشوارع او في ال- ال- البتاع ده اللي بيلعبها اللي بيلعب حافيين دول يشوط الكوره تقوم رجله داخله في الايه؟ في الارض ضفره يطلع في الهواء وهو عمال يشوط ويدخل جوه برضه وبس الضفر بتاعه طالع قوي ها وما يحسش ابدا الا اما يبرد او يلاقي الدم مالي الضرب بتاع ده ولا بتاع يقوم يحس ان صباعه ايه اتجرح او اتقطع سخن واخد بالك ولا يحس به فلم يساوموه سقط شقاه جاب جليس الملك هو حتة ايه هلفو ايه يعني كان قاعد لا غالي ولا بتاع ولا لنا معاه مصلحة هي الدنيا مصالح ما قالوش برضه ارجع عن مرجوع برضه لا آه، راجع نفسك وبتاع جابه تعالى وقام على طول نشره هو كمان فضل الغلام ما جابش الغلام ونشر هو كمان لانه عايزه محتاجه ده لسه ولد في مقتبل العمر ولسه والساحر الكبير ده خلاص هيموت ويروح في داهيه فاحنا عايزين الولد ده فقال يعملوا معاه مساومات اطلعوا معاه كده وقولوا له اعقل وراجع نفسك وعيالك وكذا وهنديك كذا وكذا وكذا ساوموه قال له بس خدوا الاول في على قمه الجبل وانتوا فوق كده قولوا له يا ابني ارجع لعقلك والكلام ده هوت وكل عيش و... إذا ما وافقكمش اقلبوه احذفوه من على الجبل هو طلع الجبل هناك فقال وهذا الشاهد بقى من القصة أهو مضطر أهو وقد أحاط أعداؤه به إحاطة استوار للمعصم إحاطة استوار للمعصم حدثني بعض المشايخ الكبار إن سنة 81 كان آه، يعني آه، مسجون وبعدين كانت يعني مصيبته تقيلة شوية فحطوا على الزنزانة بتاعته عميد عشان يقطعوا عنه الماء والنور قالوا له الراجل ده لا حد يعدى عليه ولا يرسل عليه السلام ولا حتى يعمل أي حاجة ليه؟ لأن كان ممكن نساعد أنا فاكر موقف لا أنساه أبدا وهو موقف سبحان الله مضحك مبكي انت عارف يا جماعه كان في جماعه اسمها الفرمويه الفرمويه دي برضه بنت القاهره الكبرى ام العجائب آه، الجماعه الفرمويه دول بيقولوا ان البخاري شيوعي لانه من بخارى واخد بالك وبيحرقوا الصحيح بتاعه يعني في العيد القومي بتاع الجماعه بتاعتهم بيحرقوا صحيح البخاري المهم ان لما آه، آه، هي- هيصوروا بقى يصورونا كده فالفرماوي كان راجل 92 سنه او يزيد وقتها آه، قال لهم ان التصوير حرام مش حد يتصور اتلم الفرماوي اللي كانوا موجودين في السجن كانوا حوالي 25 واحد اتلموا في الزنزانه وبقوا عباره عن جبل ادمي جبل خلف الباب حاولوا يفتحوا الباب عليهم ابدا عشان يصوروه مستحيل ليه؟ لان الراجل قال التصوير حرام طب 25 واحد يتنفسوا في زنزانه 3 في 3 هيخلصوا الهواء فالراجل 90 سنه جهاز التنفسي برضه سن 90 سنه بياخد النفس بالعافيه قام مطلعينه على الجدار اللي هو النص ما بين ما الاوضه مقسومه دوره ميه كده بجدار نص والزنزانه فقاموا مطلعينه فوق الجدار ومسك الشباك بايديه وطلع مناخيره بره هيموت عايز هواء في الاثناء دي عشان يرغموا الجماعه دول انهم يتصوروا ما رضوش يدخلوا لهم اكل. قال لك هيجوعوا في الاخر هيكلموا. الزنزانه اللي فوقهم بقى في الدور الثالث قالوا احنا برضه هنسيبهم كده يموتوا. فجابوا بطانيه قطعوها كده وعملوا حبل وعلقوا في الحبل عيش وحلاوه بتاع وقاموا مدلدلينه من الشباك من ورا. ها؟ قام الفرناوي بقى قام واخد العيش وقال ما ايدك عيسى. ها؟ ايه ال- ايه الفقر ده؟ ما يدعيش عيش وحلاوه. طبعا الراجل بيمد ايده في الهواء يجيب عيش، يمد ايده في الهواء يجيب حلاوه، طبعا العيال خلاص غلوا فيه غايه الغلو من السماء اهو. انا ما يعرفوش ان احنا بقى يعني داخلينه سوا. انت واخد بالك؟ ف لما حبوا يضيقوا عليه وعارفين ان ممكن المساعدات تكون باي طريقه زي الوسيله دي مثلا فقال لك بقى حط عليها عميد على الزنزانه بتاعتك. الشيخ ده بيقول كانت احلى ايام اكلي هو الانفراد لان العميد ده كان بيحبني جدا وبيسمع كل خطبي. فكان كل يوم يجيب له فرخه مشويه في الجرنان. ويديها له ياكلها. تاخد بالك؟ اهو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إذا أراد الله شيئا فلا مرد له أنت بس اعتمد عليه وشوف اعتمد عليه بس تديله قلبك أعط لله قلبك كله يكن لك مئة بالمئة الغلام مضطر وطلع على الجبل والعصبة أولي القوة واخدينه وهيحذفوه فهو طالع فوق قعدوا يشوموه قال رب اكفنيهم بما شئت بما شئت انا مش هقول موتهم ولا لقحهم من على الجبل بما شئت سلط عليهم سيف انتقامك فرجف الجبل اهتز الجبل هز عنيف كلهم سقطوا من على الجبل ما عدا هو نزل من على الجبل وذهب الى الملك مره ثانيه قال ويحك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء فدعا فوجا آخر خذوا في قرقور قارب وامضوا فيه به في وسط البحر فإن آمن وإلا لججوا به اقلبوا بالقارب وطبعا انت عارف البحر ملوش حل في نص البحر مفيش غير سمك القرش واخد بالك وهو لا يحسن السباحه ملوش حل عرب كان بيخاف البحر جدا فمرة كنت مسافر فركب بجانبي رجل في الطائرة يبدو انه كان أول مرة يسافر فالطائرة بقى على المدرج بأقصى سرعة عشان تطير أول ما طارت الراجل لقيت وشه اصفرور خلاص لا حيلة إلا بالله ملناش ما نقدرش نعمل حاجة كانه بيكلم بيكلم نفسه بس فقد أعصابه واخد بالك فبعد ما الطائرة بقى يعني خلاص أخذت مجراها وجابوا بقى الليمون والبتاع تتعرف بيه قلت له سمعتك ايه بتقول خلاص ما سبقتش من حاجة وعمال تتكلم بعصبية كده قال هنعمل ايه؟ دي اضطر انا واقع دلوقتي هنعمل ايه؟ قلت له يا أخي وهل لما كنت تمشي على الأرض بقدميك ظننت أنك مالك أمرك؟ ما أنت برضه على الأرض لا تملك لنفسك شيء برضه أنت فوق زي تحت هي هي لا تملك لنفسك شيئا على الإطلاق فده إن يوديه البحر أشد عقوبة من الجبل من وجهة نظر الملك لأن هو لما يقلبه بالقارب ملوش حد هيغرق المهم سوموه ارجع لا ما رجعش انكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء ثم قال له كلام بقى المؤمن الثابت اعلم انك لن تقتلني حاولش الا ان تفعل ما امرك به قال له ايه قال ان تجمع الناس في صعيد واحد تلم الناس كلها في ميدان عام عشان يتفرجوا وتفرضني على الخشبه دي وتاخذ سهما من كنانتي تحطه في الكبد القوس وتصرخ كده بأعلى صوت أمام الناس دول كلهم وتقول بسم الله رب الغلام أول ما تقول الكلمة دي السهم سيقع لها هنا وأشار إلى موضع في صدغة أول ما السهم يجي أنا هموت وهريح قالوا خلاص تهت الأناة جمع الناس كلها طلبوا وضع السهم في كبد القول بسم الله رب الغلام واداله الايه؟ السهم فوقع السهم حيث أشار الغلام الموضع اللي هو أشار فيه وقع السهم وده دلالة على الصدق ده دلالة على الصدق انه فعلا ما كان يخشى الموت فلما قال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام قال الناس آمنا بالله رب الغلام تخيل بقى لو ان الملك ده قال له طيب يا فالح وريني شغل اكنه في يوم واحد ممكن يخلي الخلق دول كلهم يقولوا آمنا بالله رب الغلام ده لو عرف يخلي واحد يؤمن يبقى جدع ليه لانه كل شويه يعمل له مشكله آه يقول له اعمل كذا يقول له اصل العالم الفلاني قال كذا اصل العالم العلاني قال كذا لازم يجيب لك حاجه بضد اللي انت بتقوله ويقعد يجادل لكن اذا اراد الله شيئا هي اسبابه هو اهو غلام يواجه ملكا بمملكه وغلب في الاخر وانتصر غلب وانتصر من الذي نصره رب العالمين تبارك وتعالى ليه صدق رجاؤه في الله انه لا يخذله عشان كده احنا نحتاج الى هذا الصدق في معركتنا الفاصله مع اعداء الله ان الله عز وجل لا يخذلنا اذا لقينا عدونا لكن لازم هناك شرط ان تنصروا الله ينصركم لابد ان نرجع الى حظيره العبوديه وان نحقق العبوديه لله في انفسنا يبقى ده صدق الرجاء في الله بلاش كسالة نتمنى على الله الأمان كل واحد يرجع البيت يطهر بيته من المخالفات زوجته مش متحجبة حجبها على طول بنته أولاده لا يصلون يصلون لا يصلون في المساجد يأتي بهم المسجد يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يشيل الجهاز الملعون التلفزيون ده يشيله من البيت هذا الجهاز ملعون سبب كل البلاوي والمصايب هذا الجهاز هذا الجهاز أفتك من مرض الإيدز ومن مرض السرطان ليه لأنه بيقتل دين المرء بغير أن يشعر غير أن يشعر واحدة واحدة فأي مخالفات في البيت ينبغي أن نطهر البيت من المخالفات فإذا قمنا بحق العبودية لله نصرنا الله عز وجل وصدق رجاؤنا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم